بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الماجد العظيم الأول الحليم القائم الكريم القدير البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم سبحانه قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم وقدر سبحانه سبحانه سبحانه جل جلاله قدر فأعان الضعيف وأوهى القويم وقسم عباده قسمين طائع وأثيم وجعل مآلهم إلى دارين دار النعيم ودار الجحيم فمنهم من عصمه من الخطايا فكأنه في حريم ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم سبحانه سبحانه جل جلاله من عباده من عصمه من الخطايا فكأنه في حصن حصين ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم ومنهم من يتردد بين الأمرين والأعمال بالخواتيم خرج موسى راعيا وهو الكليم وذهب ذنون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتيما فكانت الشفاعة لذلك اليتيم صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الملك المقدس عصى آدم وإبليس فآدم مرحوم وإبليس رجيم فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه جل جلاله أنعم علينا بالفضل الوافر العميم وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم سبحانه من علينا بالكتاب العزيز الحكيم فهو سبحانه مستحق الحمد ومستوجب التعظيم سبحانه أحمده وكيف لا يحمد أحمده وكيف لا يحمد وأشهد أنه لم يلد ولم يولد وأشهد أن نبينا محمدا عبده الأمجد ورسوله الأوحد صلى الله عليه أخذ الله له الميثاق على أقرب الأنبياء والأبعد وأقام عيسى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما سلك الطريق القويم واللهم ارض عن الصحابة والتابعين وعلى زوجات النبي أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله إلى يوم الدين أحبتي في الله إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نسألك ألا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور أحبتي في الله لقاؤنا الليلة لقاء الاثنين ليلة الثلاثاء الثالث من شهر المحرم نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام 1420 أن يجعله عام خير وبركة على أمة الإسلام وعلى جميع المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعله عام أمن وسلام ورحمة ونصر وعز للإسلام والمسلمين اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وسب على العصاة والمذنبين اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين إخوتي في الله أحبتي في الله ها نحن يكون قد مضى علينا أكثر من عام في هذا المسجد وقد استمرت دروسه أنواعا وطرق ولكن أحب أن نقف مع أنفسنا وقفة في بداية هذا العام لنتساءل إخوتاه أين نحن من الله لنتساءل عن الفائدة الحقيقية التي اكتسبتها من حضور هذه الدروس لنتساءل عما زاد في علمك في خشيتك وتقواك لنتساءل عما زاد في دينك لنتساءل عما زاد في الخير الذي ترجوه لنتساءل عن قضية تغيير المفاهيم مفهوم الفقر والغنى مفهوم الأمن وتأمين المستقبل لتصحيح مفاهيم الحب والخوف والرجاء كل هذا لوجه الله هل استطعنا أن نخرج خلال العام ومن خلال دروسنا بترسيخ مفاهيم وقواعد هل استطعنا في خلال هذه الدروس ونجحنا أن نغير ما بأنفسنا ليغير الله ما بنا إنني ما زلت إخوتان أقول ومع مرور الأعوام أن قضايا المسلمين كما هي إن لم تزدد سوءا والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم العافية قضايا المسلمين كما هي المسلمون يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها صحيح؟ ماذا جد؟ بالعكس أظن الأمور تسير إلى أسوأ نفس قدر الملتزمين الذين التزموا صورة شكلا مظهرا فأين الجوهر؟ أين الباطل؟ باطنك وداخلك وقلبك علمك ما زال علم الملتزمين سامحوني وإن كان هذا الموضوع برمته سوف يأتي بإذن الله في خطبة الجمعة القادمة في مسجد الريان إن شاء الله بإذن الله تعالى أني أقول أن هؤلاء الملتزمين ما زالوا في طلب العلم يلمون بالقصور وفقه هو مجرد مسائل تجري عليها المعارف هذا حق أما آن لنا أن نفيق أما آن لنا أن ننتبه إنني أخاطبكم الليلة إخوتاه وأخاطب نفسي قبلكم أنه ينبغي أن يقول كل منا لنفسه أنا السبب أنا السبب في مأساة المسلمين في كسوفه وأنا السبب في مأساة المسلمين في البوسنة وأنا السبب في مشاكل المسلمين في أفغانستان وأنا السبب في هموم المسلمين في في القاهرة نعم إنك حين تقول ذلك تبدأ فعلا وواقعا في تصحيح تلك المفاهيم في ضبط تلك القضايا في إصلاح حالك إن الطريق إلى تحرير كسوفه إن الطريق إلى تطهيرها إلى ضبطها إن الطريق إلى إنقاذها يعبر من بيتك من نفسك من ذاتك يعبر منك لابد ان يبدا من عند نفسك ان كثيرا منا يريد ان ينصر المسلمين هناك وهو مهزوم امام نفسه فلا يستطيع ان يصوم يوما خالصا مهزوم امام نفسه فلا يستطيع ان يقوم الليل مهزوم امام الشيطان فلا يستطيع ان يغض بصره عن امرأة عارية مهزوم امام الشيطان فلا يستطيع ان يتجرأ لتغيير منكر يجري امام عينيه داخل بيته ثم يريد ان ينصر كسوفه كيف ينتصر هناك وكيف يجاهد الاعداء وهو مهزوم مخذول وهو دائما متراجع ضعيف ايه ان ان يكون له هذا اننا بحاجه ونحن في بدايه عام جديد سنه جديده بحاجه الى ان نتوقف وقفه صحيحه وقفه حقيقيه واقعيه دعك من الاناشيد والافلام دعك من هذا كن واقعيا على وجه الحقيقة من أين يبدأ؟ من هنا من عند نفسك إننا بحاجة لأن نتفقد ماذا يحتاج إلى تغيير في أنفسنا كثيرا ما يفسد عندك جهاز راديو أو مسجل كسر أو ثلاجة فإنك لا ترميها ولكن تأتي إلى مهندس خبير ليفحصها ويبحث عن محل الخلل والجزء الذي يحتاج إلى إصلاح نصلحه والجزء الذي يحتاج إلى تغيير نغيره فكذلك أنت ما تقولش أنا مش نافع أنا ما فيش مني فايدة أنا كل ما توب برجع للذنوب تاني لا ابدأ دور على مهندس خبير يجيب مفك مفك تفك اه ويجيب زرادية وكماسة و... والعدة عشان يكشف يشوف الخلل فيك فين الحتة اللي عايزة تتغير فين الجزء اللي عايز يتصلح فين انني وللاسف احب ان اشير الى ان كثيرا منا والاوراق كثيره تاتيني ان فلان يفعل كذا ليس فلان باسمه يعني امراه تقول زوجي يفعل كذا وكذا وكذا وهو حريص على حضور دروس يحضر الدرس وما تغير اذا ما القيمه لذلك كثيرا ما اقول أنتم في دروسنا أيها الشباب لماذا جئتم حرر النية لماذا جئت ينبغي أن تنوي نية صالحة جئت لتتعلم صالحا فتعمل صالحا اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب إنها كلمة أظن أنه لم يمر درس إلا وسألته إذا مت الآن الآن الآن أتجد الله راضيا عنك وكثير منا ما زال لم يستشعر قرب الموت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة قريبة إليك جدا إلى هذه الدرجة قريبة منك قرب شراك نعله والنار مثل ذلك توشك أن تموت ونحن في الرحلة إلى الدار الآخرة ووقتنا الليلة مع القبر لسه عذاب القبر ونعيمه ده الدرس اللي جاي إن شاء الله النهارده بس مع القبر مع الحفرة أيها الإخوة أي مطمئن لم يزعج أي خاطن لم يخرج إخواني قد عرف المنهج الحق أبلج إخواني فرس الرحيل مسرج وإلى بوادي القبور المخرج القبور بعد الهوجز الحرق يكون صرفا لا يمزج ما هتف الموت بمقيم إلا وأخرج ولا استدعى نطق فصيح إلا لجلج يا إخواني ما جرى على من قبلكم أنموذج سلوا عن الجيران والمنازل قولوا لها أين النازل لا والله ما تجيب السائل إن البلا ينطق البلابل إخوتاه الدنيا ظل زاهد حال حائز ركن مائل صديق خاذل مسؤول باخل غول غائل الدنيا سم قاتل كم تعد الدنيا وتماطل كل وعودها غرور باطل والله ما فرح بها عاقل مكرها لا يمر على لقمان بل على عائل إخوتان آخر حياتك مقبرة كنت مع أحد الإخوة بالأمس نزور شقته التي أعدها لعرسه فقال كلمة عجيبة بعد أننا شاهدنا الشقة قال أنا كنت أعد هذه الشقة وكأنني سأخلد فيها بلاط لا لا لا البلاط التاني بيبقى شكله وحش بعد عشرين سنة نجيب سيراميك حنفيات المية لا لا لا لا المقابض المصري بتبوظ هات ايطالي الحيطان لا لا لا لا ال- الورق بيأثر والزيت بيكسر هات آه، مش عارف ايه دهان الحيطان ال- وهكذا قال كنت اعيدها وكأنني لم اموت ابدا بل ساظل فيها ابدا قلت له والله لو بنعمل للآخرة بالإخلاص ده كنا ضمننا الجنة ونحن في الدنيا كثير يكون هكذا كثيرا ما نخلص للدنيا إخوتاه بعد هذه الشقة الجميلة أربع غرف مترامية الأطراف وجه بحري الهواء مش مكشوفة مش مجروحة ال وال و و ثم في الآخر إيه اللي هيحصل؟ مقبرة تحت الأرض في التراب مع كفن وليس شيء هي دي آخرتها؟ الساعة دي هتنفعك؟ الساعة دي هتفيد؟ ابدا كتير قلت لكم القبر ما فيش لمبة كهرباء لكن اللي نفسه في لمبة هناك يتصدق بيها هنا اللي محتاج هناك سرير يتصدق بيه هنا يلاقيه هناك اللي محتاج هناك ألف جنيه يطلعهم هنا يلاقيهم مستنيينه هناك اللي محتاج هناك زوجة تونسه يزوج شاب مسلم لوجه الله وربنا يرزقه زوجة هناك محتاج أولاد يكفوا اليتامى هنا يلاقي أولاد هناك اللي محتاج هناك رحمة ربنا يعيش هنا رحيم عشان هناك ربنا يرحمه إنما يرحم الله من عباده الرحماء إخوتان قضية القبر أخطر ما فيها إنك لازم هتدخل هي آخرتك كده مهما تفز مهما تجري مهما تنسى مهما تحاول مش ممكن قلت لكم أنا قصة الرجل رجل كبير في السن فبيقول لي ادعي لي يا عم الشيخ قلت له أسأل الله أن يرزقني وإياك حسن الخاتمة قال يا عم تف من بقك افتكر لنا حاجة كويسة آه في ناس مش عايز يفتكر قضية القبر يتذكرها كل ما تيجي قضية الموت على باله ايه يطردها عن ذهنه عايز دايما يتذكر ان هو ايه هيعيش وان صحته كويسه وان لسه عمره طويل و و و ولو صح ولو ولو طردت الفكره دي عن ذهنك لكن معنى كده انك مش هتموت قلت له بقى انا جبتها له على بلاط قلت له طب والله لا تموت وعزة جلال الله هتموت وزوجتك هتموت واولادك هيموتوا والدنيا دي كلها هتموت كل من عليها فان آه الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت إنك ميت يقول الله لنبيه محمد ما صل عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إخوتاه كم من ظالم تعدى وجعر فما رعى الأهل ولا الجار بينما هو يحقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأزرار فاعتبروا يا أولي الأبصار شفتوها دي بعينيكم بس انتم مش واخدين بالكم خد بالك كده كم من ظالم تعدى وجار فما رحى الأهل ولا الجار بينما هو يحقد عقد الإصرار حل به الموت فحل الأزرار فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والحفن لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذاك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده وهجره نسيبه ووديده وتفرق حشمه وحبيده وخزله الأنصار فاعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية أين عيشته الصافية أين لذاته الحالية كم وكم تسفي على قبره سافية ذهبت العين وبقيت الآثار فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به جميع الأسباب وهجره القرناء والأسراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحد باب وربما فتح له في اللحد باب النار فاعتبروا يا أولي الأبصار خلا والله بما كان صنع واحتوشه الندم وما نفع وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع وخلاه الخليل المصافي وانقطع واشتغل الأهل بما كان جمع وتملك الضد المال والدار فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار نادم بلا شك ولا خفاء باكن على ما زل وما هفى يود أن صافي اللذات ما صفى علم أنه كان يبني على شفا علم أنه كان يبني على شفا جرف هار انهار فاعتبروا يا اولي الابصار قارنه عمله ساحه من الحين فهو يتمنى الفرار وهيهات اين ويقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار فاعتبروا يا أولي الأبصار إخوتاه هذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا لكل منكم مثلها غدا فانتبهوا من رقادكم قبل الردى أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأبصار اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما إخوتا مع القبض وما أدراك ما القبض نصحتكم في اللقاء الماضي أن تخرج من مسجدنا هذا إلى هناك إلى القبر وتقف عند القبر لتتأمل قف وتأمل أعصر بقلب من كان مترددا في أغراضه كيف تهدمت رجلاه تأمل تأمل صاحبك هل لك صاحب الناس اذهب الى قبره وقف عند القبر وتذكر كان بيجري ويمشي ويروح ويجي خلاص يقول ابن الجوزي عبر مهد الطفل عنوان اللحد شوف الطفل لما ينزل من بطن امه بيلفوه في حته لفه ويحطوه يقدر يتحرك يقوم يروح يجي يتكلم يطلب يؤمر ينهى ابدا مفيش حين ترى الطفل تتذكر القبر اهو انت اخرتك كده برضه تتلف فوق مشى بيضه وتتحط مفيش اه والله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اقف قدام القبر وتذكر كان يلتز بالنظر الى ما حوله فاذا به في قبره وقد سالت عيناه على خده كان يصول ويجول ببلاغه نطقه فاذا به وقد اكل الدود لسانه كان يضحك لمواساه دهره فقد أبل التراب أسنانه تذكر مالكش صاحب مال أبوك جدك جارك زميلك اذهب إلى القبر وتذكر روح وقف عند القبر وقول يا هو ده فلان كان وكان وكان إنه القبر يقول الرافعي من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه هو هذا ينتظر غير متملل وأنت أبدا متقدم إليه غير راجع هو ده القبر دايما مستنيك ما بيقلقش وانت على طول رايح له لا يمين ولا شمال زي ما ربك قال ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما وما تدري نفس بأي أرض تموت بأي أرض تموت قصة بيحكوها قصة قصة مش حديث ولا آية ولا حاجة أبدا قصة كده حكاية حكيوة من بتاع المصاطب من الإسرائيليات إن واحد كان على عهد سليمان ابن داوود نبي والله دي من الإسرائيليات بقول لك أهو عشان ما حدش يقول الحديث ضعيف من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها كان يمشي مرة في الشارع فلقيه رجل فنظر في وجهه نظرة ففزع منه فقال لسليمان النبي من هذا قال هذا ملك الموت قال لقد فزعت منه مر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند أقصى الأرض فأمر الريح فحملته فساحة نزل وجد ملك الموت هناك فقبض روحه ايه العبرة قال لك اصل ملك الموت لما عدى عليه وهو هنا قال ده هيقبض روحه ايه اللي جايبه هنا ده فراح يقول له وديني فين هكذا كثيرا حكايات نسمعها كتير اول مش فاكرين ها يحكوا لك كده في حرب 67 او في حرب 73 ان راجل كان قاعد في خندق وقال انا هخرج يا ابني ما تخرجش القصر شغال هخرج يا ابني اقعد ما فيش شيء يهديك يهديك مش ممكن خرج ساع اللحظه اللي خرج فيها نزل صاروخ على هذا الخندق قتل ما فيه ونجا هو هي أقدار هي أرجاع قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مفاتيحهم هي القصة في غزوة أحد يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا قاعدين في بيوتنا مستريحين ربنا يقول لهم لا انتوا بخايفين من القتل لا لو كتب عليكم القتل هنا يبقى لازم هتيجي هنا كثير من الناس يبقى قاعد مطمئن مريض على شفا هلكة يبدأ يشفى يقول هروح ازور عمتي اروح ازور خالتي اروح ازور ابن خالي يخرج يروح هناك يموت هناك لان قدر انه يموت فين في هذا المكان لازم هيخرج له لكن القضية يا شباب هتموت ازاي القصة اللي انا قلتها امبارح اللي حصلت اول اول على طريق الاوتوستراد يحكي لي احد الاخوة شاهد عيان شاف بعينه يقول عربيتين عربية سوزوكي اللي هي الجيب دي وعربية لادا دخلوا في بعض على الاوتوستراد طلعوا الراجل من العربية اللادا طلعوه يقول كده اتنين في تلاتة طول بحر شايلينه مات طلعوه وفي ايده ازازة الويسكي وشريط كاسيت بتاع اغاني مفروض منه يجي 10 متر ملفوفة على رقبته وعلى ازازة الويسكي آه قلت اهو ده بيقابل ربنا ومعاه أدلة الاتهام ما حسبك الإصرار أي المهم هتموت ازاي هتموت فين اصلك هتقابله كده بالطريقة اللي انت متعب فيها ايها الاخوة نصحتكم بزيارة القبور وهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة في القبر فالقبر يعين على التذكر والاعتبار فتزول عنك جميع الأغيار الدنيوية وتقبل على الأعمال الأخروية حين تزور القبور تزهد في دنياك وتقبل على طاعة مولاك حين تزور القبور تخشع جوارحك ويلين قلبك حين تزور القبور يتقوى قلبك على مواجهة الموت تزول تلك الغشاوة لأنك حين تذهب إلى القبور تحدث حالة فريدة فأنت هنا تسمع واعظا واحدا أما حين تدخل وسط القبور فيكون الوعاظ كثيرون ففي كل قبر عظة وفي كل قبر عبرة حين تأتي المسجد يوم الجمعة الخطيب واحد والمصلون كثيرون لكن في المقبرة تنقلب الصورة حيث تتحول كل القبور إلى وعاظ وأنت تستمع إليهم في آن واحد المستمعون قليل والوعاظ كثير هذه حالة فريدة لا تكون إلا بين القبور القبر وما أدراك ما القبر هو ما يفتأ صامتا لا يتكلم ولكن صوته في أعماق القلب أعلى من صوت ذلك الواعظ الجهوري الصوت إنه القبر القبر لا يملك العبارات المنمقة المصفوفة ولكن منظره أعمق من كل عبارات الوحاظ إنه القبر لا يحرك يديه ولا وجهه ميمنة ولا ميسرة ليجذب جمهور المستمعين بخطبته لأن الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الأجساد إنه القبر القبر هذه الحفرة التي سينام فيها الإنسان عندما تتوقف تلك الآلة التي كان يعمل من خلالها بعد أن ينتهي من أداء الاختبار الذي كان قد كلف بأدائه إنه القبر القبر الذي تظهر فيه النتائج الأولية للاختبار بعد أن تستقر بهذه الحفرة القبر هذا التراب الصامت القبر الذي يخاطبك أن العمر على ما يمتد محدود بلحظة الموت وأن القوة على ما تبلغ محدودة بخمود وأن الغايات على ما تتسع محدودة بانقطاع حتى قارات الدنيا محدودة بقبر قال الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فر فر مهما فررت ستجده امامك الى اين اتجهت ستجده ينتظرك حيث وصلت ستوضع فيه واها لك ايها القبر لا تزال تقول لكل انسان تعالى لا تزال تقول لكل إنسان تعالى تعالى ولا تبرح كل الطرق تفضي إليك فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع من طريقك راجع واها لك أيها القبر عندك وحدك المساواه نعم حين تمر على القبور بسألهم قبر فين قالوا لي عند قبر ام كلثوم قلت يا شوف الدنيا بتجمع ازاي يا اخي خلاص الكل فين في القبر وكوكب الشرق في القبر الثروه القوميه في القبر خلاص هي اخرتها كده هتروح فين مهما كنت عندك وحدك المساواة فما انزلوا في القبر قط ملكا عظامه من ذهب ولا بطلا عضلاته من حديد ولا اميرا جلده من ديباج من حرير ولا وثيرا وجهه من حجر ولا غنيا بجوفه خزانة ولا فقيرا على قد أحسائه مخلا واعا لك أيها القبر آه قلت له يوم ما يحطوك في القبر مش هيسألوك اسمك ايه هيحصل أينما توجهت أينما ذهبت تسأل ما اسمك تقول لهم دكتور فلان أستاذ دكتور مهندس فلان شيخ فلان إلى آخره أنا فلان ابن فلان ساكن فين؟ فيلا رقم كذا في المعاد عارف العمارة اللي بتطل على النيل مباشرة أول ما تعدي مش عارف إيه الدور المتميز فيها كل ده يعمل إيه في القبر؟ أبدا أبدا في القبر أول سؤال من ربك؟ ساعة ما تلاقي الملاكين جايين يسألوك من ربك؟ فين الكروت؟ آه ما حطولكش الكروت في ال- في الكفن آه من ربك؟ فين المحمول؟ أنا هتصل بالمحامي مش هتكلم إلا قدام محامي مفيش خالص ما حطولكش التليفون المحمول ولا حطولك الكروت ولا حطولك فلوس بحيث ان انت تمشي حالك حالك يمشي دفتر الشيكات مش موجود في الكفن ايوه الكفن في كم جيب مفيش القبر في دولاب في مكتب في كرسي آه سبحان الله استغرب جدا جدا جدا من إنسان أخذ ميراث ميراث أبوه ومش عايز يدي بقية الورثة يا ابني صاحب الميراث فين؟ مات وسابه تاخد انت فلوسه بكره تموت وتسيب ده كله وهتتحاسب عليه بستغرب له جدا اللي بيظلم لما يشوف قدامه واحد مات ابوك مات وساب لك ميراث يقول كاتبها لي باسمي بيع وشراء غلط ظلم هو بيتعذب دلوقتي لو انت بتحبه ترحمه ارحمه عشان تلاقي اللي اللي يرحمك بعد كده للمصيبة الكبرى اللي لسه في زماننا جاهليين يقول البنات ما بتورثش بقى ربنا يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وانت تقول النساء ما تورثش بتعدل على ربنا لا اله الا الله في حكيم انا بنصحك يا اللي خدت ميراث ابوك وما اديتش اخواتك خدت ميراث امك وما اديتش اخواتك قول لي ما خدتش ده هم اللي كتبوا لي بمحض ارادتهم وليكن هم ظلموا وانت تعين على الظلم فانت ظالم اتق الله واعط كل ذي حق حقه بفكرك ولما اقابلك يوم القيامة هفكرك واقول لك طلعت منها بايه الفلوس عملت لك ايه المواريث خدت منها ايه الفلوس نفعتك بايه لما انا شفت ربنا ووقفت بين ايديه الفلوس دفعت عنك ايه اعدل قبل ان تموت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بسوء عمل اوعى تظلم اوعى تظلم أوه. ودي كتير بنسمعها يقول لك اصل انا عندي ثلاث بنات في بنتين ما يعرفونيش ولا بيجوا ناحيه البيت وبنت هي اللي بتخدمني بقى اللي بتخدمني دي ما اكتب لهاش حاجه لا البر والعقوق لست انت تحاسب عليه انما يحاسب عليه الله لكن انت مطالب بالعدل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب لولد من اولاده قطعه ارض فقال اشهد على هذا يا رسول الله قال هل نحلت كل اولادك مثله اديت كل اولادك زيه قال لا قال اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور على ظلم سووا بين اولادكم في القبل لما تبوس الواد ده لازم تبوس الولد ده لما تجيب لي بنت دي لازم تجيب لي دي سووا بين اولادكم في العطيه احنا بنفسد اولادنا بالظلم ده والاخر انت اللي هتتحاسب وانت اللي خسران ابنك ده هياخد الفلوس دي يلعب بيها يغتني بيها يطيع ربنا بيها وانت هتتعذب لظلمك بقيه اخواتك القبر وما ادراك ما القبر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا أو ثاني صلى على الرسول صلي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرة هجرة الكلام المنكر يقول المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ونعم الدواء لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه زيارة القبر فهناك تسيل عينه ويحضر قلبه التراب الصامت القبر صوت لا يسمعه الا من تذكر هذه اللذات محاورة القبر متعة استمع لهذه المحاورة سألت القبر ايها القبر اين المال والمتاع اين السحر والجمال أين الصحة والقوة أين المرض والضعف أين القوة والجبروت أين الخضوع والذلة فقال القبر أو كأنه قال كل هذه صور لا تجيء إلى هنا لأنها لا تؤخذ من هنا هنا هنا القبر هنا يتوقف كل شيء في هذه الحفرة هنا القبر تتوقف الابتسامات والقهقهات يتوقف الجدال والصرخات هنا القبر يتوقف العناد والكبرياء يتوقف الامل والجفع هنا القبر يتوقف الإخلاص والرياء يتوقف العجب بالمنصب والجمال والجاه يتوقف الافتخار بالعشيرة يتوقف الغرور بالقوة يتوقف الاغترار بالحق هنا القبر يتوقف ظلم من ظلم وذلة من استذل هنا القبر يتحول الوجه الفاتن واليد الظالمة واللسان الكذوب والعين الخائنة والقلب القاسي كل ذلك يتحول إلى تراب إلى جماة وأعظم النخرة تعبث بها الديدان من كل جهة ولا يبقى إلا العمل العمل الذي قدمه صاحب القبر يبقى هذا الجليس الوحيد المؤنس الأكيد عملك معك إلى يوم القيامة القبر هنا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار في القبر ستة أهوال الهول الأول تكليم القبر والهول الثاني سؤال الملكين والهول الثالث ضمة القبر والهول الرابع فتح باب إلى الجنة وباب إلى النار والهول الخامس دخول الجليس والهول السادس تحول القبر إلى جنة أو نار أهوال ما بعدها أهوال على كل منها دليل ولكن لن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه إلا مؤمن تقي ونحن نعيش في عصر التخلف والجهل في عصر التنكر لعقيدة الإسلام نجد من ينكر عذاب القبر جهلا أو غباء قال الإمام الطحاوي في ذكر العقيدة الإسلامية في العقيدة الطحاوية ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكيد في القبر عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران قال الإمام القرطبي الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليحقل ما يسأل عنه ويجيب به ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان بهذا نطقت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آناء الليل وأطراف النهار وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة يقول القرطبي أيضا ولم يفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرنا وكذلك التابعون بعدهم هلم جرا يقول ابن القيم ونعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع فمنها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون يقول ابن قيم هذا خطاب لهم عند الموت أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم يومئذ يجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال اليوم تجزون وفي سورة غافر أيضا لما نصح المؤمن آل فرعون قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما تقول لا إله إلا الله ما أجمل كلام الله ما أحلى كلام الله ما أغلى كلام الله ما أعظم كلام الله ما أعز جلال كلام الله يقول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا ها؟ وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يقول ابن القيم فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل غيره يبقى يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة النار تاني ومن الأدلة أيضا من القرآن قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولهم ينصرون أما الأدلة من السنة فأكثر من أن تحصر منها الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفي صحيح البخاري أيضا عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهما قال خرج النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس وجبت يعني خلاص على الغروب فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها ومنها ما أخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يقول ابن القيم وهذا كما هو مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين اهل السنة يبقى اللي يقول بغير كده مبتدع جاهل افاك قال المروزي قال ابو عبد الله الامام احمد بن حنبل عذاب القبر حق لا ينكره الا ضال مضل قال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها نقر بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام أحمد كل ما جاء عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أقررنا به إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله ما آتاكم الرسول فخذوه فكل اللي يجن عن رسول الله ان ايه عن العين والرأس قلت له حنبل بيسأل الإمام أحمد وعذاب القبر حق قال نعم حق يعذبون في القبور قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين قال الإمام أحمد في القبر وهل يقول الأدلة من الكتاب ومن السنة واضح لكن المشكلة إن إحنا لما نروح القبور وقف بشوف جدي الله يرحمه كان راجل طيب نام ونايم وواحد تاني اخوه كان عاصي وملحد وجنب منه وببص للاثنين الاقي ده زي ده اقول لك ده الحلقه بقى اللي بعد اللي جايه ان شاء الله هنجيب على 26 سؤال في مساله عذاب القبر ونعيمه السؤال الاولاني ان عذاب القبر على الروح ولا على الجسد اجابته تيجي بقى يومها ان شاء الله لكن السيد اللي انا بقوله دلوقتي ان الاجساد اللي في القبور دي بتعذب هيجي معانا سؤال تاني طب لو واحد القصر قطعه حتت اتلم في الكيبه واترمى في القبر او ولعت بيه الطياره ما لقولوش جثه طب ده يتعذب ازاي مش ده مخك بيقول كده انا في درس السبت قلت ان المفروض المفروض لما تجيلك آية أو حديث ومخك يقول لك أنا مش مصدق تروح قلعه تقول طب تعال تعال دي واحدة بس تعال تعال بس ده إيه مخك وتروح حطه تحت الجزمة خلاص فهمت؟ يقول لك خلاص أنا آسف تروح مطلعه بقى يخلص خالص مع ربنا ما يتكلمش صح يتأدب يعرف مقامه فين تحت الجسد هيتنطط على لا ما ينفعش وهي يقول لي طب جاوبني معلش ريحني لله حاضر اريحك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان مسرفا على نفسه كان عاطي يعني فقال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني وفي يوم شديد الريح ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين قال لهم لا انا لما اموت تعملوا ايه يحرقوني وتطحنوني لما ابقى تراب ناعم وتيجوا بقى نص تدروه في البر ونصي في البحر عشان ربنا ما يعرفش يجمعني الطياره هتعمل فيه كده حاجه زي كده انفجرت دي الطياره دوروا على جثه ما لقيوش ايه اللي حصل بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم أمام رب العالمين قادر يا ابني ربك قادر هو البحر ده بتاع مين والبر الله ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أذنت يعني أنصتت واستمعت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يبقى الكون ده كله ملك ربنا في قبضة ربنا يفعل فيه ما يشاء يقول لي طب معلش معلش ريحني اصبر علي انا مخي مش مش مش مظبوط لكن اتنين نايمين قدامي هم ازاي بيتعذب ما هو ده الشكل ده ازاي ده بيتعذب وده يتنعم انت بتقول لي القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار بنزل القبر لا بلاقي جنه ولا نار اقول لك معلش برضه انا هصبر عليك اما اشوف اخرتها معاك ما هو يتصدق وتؤمن يتصدق وتؤمن مفيش حل تاني عذاب القبر ونعيم اخبرنا به الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انا عيني دي اقدر اشوف اللي ورا الحيطه دي هو ورا الحيطه دي في ناس ولا مفيش في ناس تقدر تشوفهم ليه لا مش الحيطه العيب مش في الحيطه العيب في عينك ان عينك ما تقدرش دي خاصيتها هو مجالها كده اخر العين انها تشوف مسافه معينه وبعد كده خلاص ودنك تقدر تسمع اللي بيحصل على بعد كيلو ليه عشان الصوت هناك مش عالي لا العيب في ودنك هي صنعت كده تسمع على بعد معين ايدك تطول لبعد كام وهكذا مخك نفس الشيء صنع خلق عشان يفهم الى حد معين حد الدنيا بعد الدنيا لا عينك تشوف ولا ودنك تسمع ولا مخك يفهم هو ربنا خلق كده عشان كده لما اقول لك افهمني بس افهمني قول لي بس ما تتوهنيش مش هتوهك والله بس اصبر وانت تفهم اصبر لما ان شاء الله ربنا يرزقنا الجنه انتوا ناويين تدخلوا الجنه الاول ناويين يعني اللهم ارزقنا الجنه يا رب اللهم اجمعنا في سوق الجنه لما نجتمع في سوق الجنه يبقوا فكروني ان شاء الله اذا دخلنا الجنه يعني لو ما لقيتونيش هناك يبقى اسالوا عليا قول له يا رب كان في واحد اسمه محمد حسين يعقوب كان بيقعد معانا لو في النار طلعه نسال الله ينجينا انا واياكم من عذاب جهنم تشفعوا لي ان شاء الله يا رب نجيني واياكم من عذاب جهنم لما نلتقي في سوق الجنه في اليوم ده هنشوف ربنا يا اهو انتم مش مصدقين الحته دي مصدقين اه عقيده اهل السنه والجماعه ان نرى ربنا طب اذا كان دلوقتي لما موسى عليه السلام طلب الرؤيه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ربنا ما تجلاش لموسى ده تجلى للايه للجبل فلما تجلى للجبل الجبل بقى مكانه دلوقتي بحيره صباريه خسف بالجبل وطلع مكانه ميه يبقى احنا ازاي هنشوف ربنا بقى يوم القيامه قال لك لا اصل هتعاد صناعتك صناعه اخرى بحيث تصلح لسكن الجنه فساعتها هتبقى العين غير العين فتقدر تشوف ربنا من غير ما يخسر فيك فهمت بقى فلذلك نقول انك انت في القبر ما بتشوفش لانك انت ما عندكش خواص في الاخره انت جسمك ده ايه دنيوي ينفع للدنيا دي ما ينفعش للاخره عشان كده جسمك ده في القبر هيفنى هيبقى تراب هينتهي ولما ربنا يقدر لك تبعث من جديد تصنع تخلق خلقا جديدا تبعثون يوم القيامة كلكم على هيئة أبيكم آدم ستون ذراعا في السماء هيبقى طولك 45 متر لا اعلى من كده بسهوله 45 متر يعني طول عماره 15 دور ده طولك وعرضك ستة أذرع يعني عرض عرضك 4 متر ونص يعني كتافك عرض المسجد ده هو ده 4 ونص ولا كام؟ أكتر مش مهم المهم 4 ونص يعني عرضك 4 ونص في طول 45 ده طول وعرض فالشاهد ان عينيك ساعتها ربنا قال كده فكشفنا عنك غطاءك فايه فبصرك اليوم حديد حديد يبقى عرفت دلوقتي انت في القبر ما بتشوفش ليه انت اصلا ما بتشوفش احنا حوالينا دلوقتي ملائكه شايفهم احنا نؤمن ان حوالينا ملائكه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم ملائكه ففي ملائكه ولا ما فيش شايفهم او في هنا ملائكه انت مش شايف ليه العيب في عينيك ما تنفعش تشوف وفي شياطين اه اللي قاعد يوسوس لك دلوقتي يقول لك قوم باين عليه مش هيخلص في ليلته ها فده كمان موجود شايفه لا مش شايفه فالجن موجود والملائكه موجود ومش شايفه باين يا اللي بتقول لي انا شفت ابويا في القبر جسمه سليم زي ما هو وتقول لي بيعذب يعذب إيه يا عم خيشه بقى لا بيعذب اذا كان عاصي وبينعم اذا كان خير بس انت مش شايف بدليل انه لما كان في بيتكم وبيطلع في الروح كان هو حواليه ملائكه وهو شايفهم وبيكلمهم وبيكلموه وانت ولا شايف ولا تعمل حصل حصل وانت ولا شايف ولا تعمل ممكن يكلمهم بلسانه بس ما يكلمكش انت قلت لكم الكلام ده خلي بالكم لما يقالوا لك ده فلان وهو في الموت كان بيقول اهلا اهلا سيدنا الحسين اتفضل ما تصدقش هو لو شاف الملائكه وهم داخلين يبقى مش هيتكلم ولو اتكلم مش هيتكلم بلغتنا اللي انت بتفهمها هيتكلم اه مش هيتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا ويندي ولا سوريالي زي ما بيقولوا لا هتحس بفمه بيتحرك بس انت مش سامع لانه بيتكلم بقى من الاخره شايف الاخره شاف الجنة وشاف النار وشاف الملائكة وشاف معاهم كفن من الجنة أو من النار وحنوط من الجنة أو من النار شاف فساعتها يحب لقاء الله أو يكره لقاء الله وأنت مش شايف مش هتشوف أنت الموضوع ده خالص ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا حجب هذا الغيب عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال حكمته أولا ليتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم صح كده؟ آه لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك الايمان بالغيب عشان الناس تتميز بقى ده مؤمن بالغيب ولا انا مصدق وده مش مؤمن يبقى شاك فده الجنه وده النار شك فيه مش انت وانت يعني اقصد المؤمن والكافر المؤمن والكافر كيف يستنكر اخبار اخبرك بها الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فلذلك نقول للي مش مصدق عذاب القبر ونعيمه وانه شايف بعينه الميت زي ما هو بس مش شايف اقول له بمثال بسيط جدا لو جبنا دلوقتي سلك كهرباء وحطيناه في الفيشه وطالع السلك باين كده السلك ده فيه كهرباء ولا مفيش؟ فيه كهرباء؟ اه انت شايفها هو فيه ولا فيش؟ لا فيه انا حاطط الفيشه لا هجرب لك انا احط لك لمبه نعوم مش مسامحه امسكه هي كده عارف هو ده المعنى بالظبط ان السلك ده فيه كهرباء انت شايفها مش شايف طب مش مصدق امسكه وانت تصدق فلما تموت هتصدق صح فنفس الشيء عذاب القبر ونعيمه انت مش مصدق لكن لما تموت هتصدق لما تتكهرب اه لما تشوف بعينك منكر ونكير تقول اه يا ريت نرجع لبتوع مسجد الفتح اقول لهم اقول لهم عن اللي انا شفته هو ده المؤمن الموحد لما دخل الجنة مؤمن اليتيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي هي دي مش هتشوف غير اما تموت يبقى عذاب القبر ونعيمه حق ولا لا تصدق بيه ليه؟ دي مرتبة عليا بقى انت لا شفته ولا عينته المرتبة العليا انك مصدق الملك الله جل جلاله مصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فانت مصدقهم فبهذا التصديق انت ترتفع الى هذه الدرجه اسال ان يتقبل منا ومنكم اقعد اقعد دلوقتي بس عشان اقول لك اسماعيل منقور ومش عارف مين وكل اللي بيكتبوا كلام في موضوع انكار عذاب القبر ونعيمه كل ده كلام باطل ولا تلتفت اليه انا قلت لك قال الله قال الرسول واقنعتك عقليا ولا لسه فانتهت القضية وانا عارف ان اسماعيل منصور وغيره بيحاربوا هذا الدين ويحاولون انكار عقائد الملايين فلا تستمع ولا تنصت واعتقد ما اخبرك به الله وعليك بطريق السلف الصالح تصل الى الجنة امنا ان شاء الله قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك